طاب المساء
للإعلان في هذا البرنامج الامتياز الإعلاني شركة الإعلانات المصرية جريدة الجمهورية تليفون رقم 25 78 11 16 أو رقم 012 77 81 915
عن الرضا بالله إن حل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين صلى الله عليه وآله وسلم في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه حي وحشتوني وربنا يجمع بيني وبينكم يا رب في الفردوس الأعلى اللهم آمين كما تعودنا إخواني وأحبابي بندعو الموتى لمرضى المسلمين ندعو الوالدي والأخت هدى المصري حاجة سعاد عفر شيخنا وحبيبنا الشيخ أبو إسحاق الحويني ربنا يرجعونا بالسلامة إن شاء الله من ألمانيا وبنتنا الغالية براءة والدة الأستاذ عصام حجازي والطفل عبد الرحمن إسماعيل العمري والدة الأستاذ سليمان محمد مدام حسناء دكتور محمد توفيق الرخاوي الحاجة سكينة علي محمود الأستاذ ربيع صقر الأخت عبير إسماعيل والدة آه، أخويا وحبيبي الأستاذ محمد الصوان وجميع مرضى المسلمين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم بندعو الموتى المسلمين بندعو لوالدتي الله يرحمها حاجة سيدة متولي شاهين حاجة هدية أحمد حاجة أمنية عبد المجيد الكومي والحاجة فتحية وجميع موتى المسلمين أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة اللهم أكل نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران اللهم يا رب العالمين اسقهم من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا وأتمم لنا ولهم اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة إنه ولي ذلك والقادر عليه كما تعودنا الدروس كلها من كتاب رحلة إلى الدار الآخرة ودرس الليلة بعنوان نهاية العالم درس في غاية الأهمية درس مهم جدا جدا هنتناول فيه الأحداث اللي هتحصل في نهاية العالم ودرس النهاردة الحقيقة أنا كنت محتاج أن أنا يعني بجد أشواقكم ليه من الأسبوع اللي فات لكن معلش فاتتنا الفرصة ديت لكن بقول درس النهاردة فعلا في غاية الأهمية محتاجين إن إحنا فعلا نصحصح كده و... واللي في إيده حاجة يسيبها واللي مركز مع أي حاجة تانية يركز معانا وشوف نهاية العالم هتحصل إزاي وإزاي انقلاب الكون ده كله هيحصل إزاي وإزاي هتقوم الساعة وإزاي هيحصل أحداث يوم القيامة كل ده هنعرفه ان شاء الله ان ربنا ييسر لنا الوقت ان شاء الله وبارك في الوقت اسال الله عز وجل ان يبارك في اوقاتكم وفي اعمالكم وفي اولادكم وازواجكم انه ولي ذلك والقادر عليه احبتي في الله اتكلمنا في الحلقات الماضيه عن علامات عن بعض علامات الساعه الكبرى وتك... وتكلمنا عن ست علامات لو تتذكروا حضراتكم اتكلمنا عن ظهور المسيح الدجال واتكلمنا عن نزول سيدنا عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والتسليم واتكلمنا عن العلامه الثالثه ظهور ياجوج وماجوج واتكلمنا عن العلامه الرابعه طلوع الشمس من المغرب والعلامة الخامسة خروج الدابة والعلامة العلامة السادسة الدخان وقلنا باقي أربع علامات العلامات دول هيمروا بسرعة عجيبة جدا جدا وبعدها مباشرة هتحصل حاجات عجيبة وإن كانت من علامات الساعة الصغرى وهتقوم القيامة وهيك- وهتقوم الساعة وهيحصل الزلزلة العجيبة وهتتغير معالم الكون والدنيا كلها هتتغير بشكل لا يخطر على قلب بشر قلنا يا جماعة لو تتذكروا المرة اللي فاتت قلنا ان اخر علامة هيشوفها المؤمنون ربنا يجعلنا واياكم من اهل الايمان والتوحيد ويقبضنا على الايمان والتوحيد يا رب العالمين اللهم امين وقلنا ان اخر علامه هي الدخان اخر علامه هي- هيحضرها المؤمنون هي الدخان بعد الدخان مباشره يا جماعه اللي هيحصل ايه اللي هيحصل انها تقبض ارواح المؤمنين وهيبقى الكفار والاشرار والمنافقون وهيبقى يعني شرار الخلق هم اللي هيملوا الارض ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين ولن يبقى مؤمن واحد على وجه الارض في الوقت ده تاتي الريح اللينه الجميله التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم التي تاتي من قبل بلاد الشام فتقبض ارواح المؤمنين المؤمنين حتى لو دخل رجل في جوف جبل لتبعته الريح حتى تقبض روحه بكل لين ورحمة حتى اسمها الريح اللينة الريح اللينة تقبض أرواح المؤمنين ولا يبقى إلا شرار الخلق في الوقت دوت يا جماعة هيبقى لسه موجود القرآن هيبقى لسه موجود وهتبقى الكعبة موجودة هتبقى الكعبة موجودة بس الناس اللي هيبقوا موجودين في الزمن دوت عايزكم تركزوا والله أحداث خطيرة جدا ومهمة جدا جدا حلقة الليلة دي من أخطر حلقات الدار الآخرة في الوقت ده يا جماعة الناس اللي هيبقوا موجودين في الأرض ما يستحقوش أصلا إن يبقى في قرآن ما بينهم لأنهم أصلا مش هقول هجري القرآن ده كلهم هيكونوا كفرة هيعود هتعود ال ال ال الناس مرة أخرى وتعود البشرية مرة أخرى إلى عبادة الأوثان كما أخبر الحبيب ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم إن هيجي لهم الشيطان ويقول ألا تطيعوني قا- فيما تأمرنا فيأمرهم أن يعبدوا الأوثان مرة أخرى فينصبوا الأصنام والأوثان وتعبد اللات والعزى وتعبد آه، آه، يعني يعني الأصنام من من دون الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت وتنصب الأصنام حول الكعبة مرة أخرى حد يتخيل يا جماعة بعد الصحوة الجميلة ديت وبعد ما يرجع المسجد الأقصى وبعد ما يصلي المهدي في المسجد الأقصى وخلفه عيسى بن مريم وبعد ما الدنيا كلها تبقى على الإيمان والتوحيد ويعيشوا أجمل سبع سنين مفيش على وجه الكرة الأرضية واحد بس بيكفر بالله أو حتى واحد منافق أو واحد مش كويس الدنيا كلها تبقى مليانة إيمان ومرة واحدة تبتدي علامات الإيمان تذبل ويبتدي المؤمنين يقلوا وبعدين المهدي يموت عليه السلام وعيسى عليه السلام يموت وبعدين يبتدي الإيمان يختفي شيئا فشيئا لحد ما آخر شوية مؤمنين كانوا موجودين في علامة الدخان تحصل من هنا وبعدها مباشرة تأتي الريح اللي هنا تاخد أرواح المؤمنين لأن ما ينفعش يبقى في مؤمن يا جماعة موجود في الوقت دوت يعذب بعلامات الساعة الكبرى وبقيام الساعة لأن أحداث مأساوية هتشوفوا عاملة إزاي حاجة صعبة جدا ما ينفعش إن يبقى في مؤمن يعني يعيش في في المآسي اللي هتحصل عند قرب الساعة أو عند قيام الساعة فيموت المؤمنون ويبقى الأشرار والكفار هم دولت اللي عليهم تقوم الساعة فالناس دولت ما يستحقوش أن القرآن يبقى ما بينهم فيسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه حرف ولا في الصدور منه آية حتى اللي كان حافظ آية لأنه خلاص الأمة كلها هتبقى عياذا بالله البشرية كلها هتكون كفرت لو واحد دور في صدره عن آية من كتاب الله ما يلاقيهاش لو فتحوا المصاحف اللي كانت مطبوعة وملايين المصاحف دي كلها يفتحوا كل المصاحف يلاقوا الورق أبيض ده مش كلامي ده كلام حبيبك مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبقى في الأرض منه حرف ولا في الصدور منه آية وفي الوقت ده كمان إيه اللي هيحصل كمان الكعبة موجودة طب الكعبة ديت مين هيروحها مين بيصلي ما فيش حد بيصلي مين هيعتمر ولا واحد بيعتمر مين هيحج ما فيش حد بيحج ده ما فيش أصلا ولا واحد في الوقت ده بيوحد ربنا ولا بيعبد ربنا ولا يعرف ربنا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله هيبقى الناس قاعدين بيتكلموا واحد يقول للتاني تخيل ان انا اتذكر ان والدي او جدي كان بيقول حاجة غريبة جدا كان بيقول ان في الله ايه الله انا ما اعرفش يعني في الله تخيل ما يعرفوش ربنا حتى فعليهم تقوم الساعة طب الناس دولت ما يستحقوش وجود- وجود القرآن اترفع القرآن طب والكعبة تتهدم الكعبة يا سبحان الله تتهدم الكعبة اه تتهدم الكعبة ايه اللي هيحصل يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه أحمد بسند صحيح عن سعيد بن سمعان قال سمعت رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول آه، يبايع يبايع لرجل ما بين الركن والمقام اللي هو المهدي ولن يستحل البيت إلا أهله خد بالك من الكلمة دي ولن يستحل البيت إلا إيه إلا المسلمين إلا أهله أو يقال في معنى الثاني آه، آه، اللي هيكونوا موجودين في مكة في ذلك الوقت ولن يستحل البيت إلا أهله. فإذا استحلوه فلا يسأل عن هلكة العرب ثم تأتي الحبشة تأتي الحبشة فيخربونه أو فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا وهم الذين يستخرجون كنزه لا ده الأغرب من ده كله إن حبيبك صلى الله عليه وسلم وحبيبنا كلنا الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم بيخبر بيخبر عن عن شكل الرجل اللي بيهدم الكعبة بيقول أنا كأني شايفه دلوقتي قدام عينيا أيوه هو هو الراجل ده ده النبي بيوصفه بيقول لكأني أنظر إليه الآن وهو ينقضها حجرا حجرا يا سبحانك يا ربي يقول صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الحديث في البخاري عشان تطمن كأني أنظر إليه أسود أفحج يعني إيه أفحج رجليه معوجة يعني أسود ورجليه معوجة ينقضها حجرا حجرا يعني الكعبة تتهدم الكعبة خلاص تتهدم الكعبة ليه؟ ما يستحقوش وجود الكعبة في الوقت ده وما يستحقوش وجود القرآن فيرفع القرآن وتهدم الكعبة ويبقى كده عدت ست علامات كبرى وكان وسطهم علامتين من علامات الساعة الصغرى زي ما قلت لحضراتكم مش شرط ان علامات الساعة الصغرى كلها تخلص وبعدين تبتدي علامات الساعة الكبرى لا قلت لكم ان في علامات صغرى هتكون في وسط العلامات الكبرى هتحصل في الوقت ده يا جماعة ايه اللي يحصل هيتبقى اربع علامات من علامات الساعه الكبرى الاربعه دول الحقيقه هيم- هيمروا بسرعه عجيبه جدا لكن في شبهه والحقيقه شبهه بصراحه ليهم حق يقولوها طبعا وليهم حق يعترضوا وليهم حق يقولوا الكلام ده كلام يعني يعني معلش في شبهه عايزين نعرف بس حد يرد لنا عليها ايه هي الشبهه بيقولوا ازاي انتوا بتقولوا ان الكعبة هتتهدم ده كلام مش مظبوط اذا كان ربنا سبحانه وتعالى بيقول اولم يروا انا جعلنا حرما امنا ازاي الشيخ بت- بيقول ان الكعبة هتتهدم وربنا بيقول سبحانه وتعالى ان الحرم ده امن الحرم ده امن والدليل على كده ان ربنا سبحانه وتعالى حمل بيت الحرام لما جه ابرهة عايز يهدم الكعبة صح الكلام ده مظبوط 100% تمام بس عايز اقول لحضرتك حاجة هو في حاجتين هنا يعني الرد هيجي من ناحيتين ورد مقنع جدا جدا وانت هتقتنع وهتبقى مبسوط قوي بتقول ان ربنا سبحانه وتعالى قال اولم يروا ان جعلنا حرما امنا اه طبعا حرم امن طب ازاي بتقول ان الكعبه هتتهدم خد بالك هو ربنا في سبحانه وتعالى في الايه دي وعد وعد باستمرار الامن دوت للحرم لحد يوم القيامه قولي لا أقول لك يبقى انتهت المشكلة هو ربنا سبحانه وتعالى جعله حرما آمنا لفترة زمنية معينة لحد ما الإيمان يترفع من الأرض ويبقى الكفار في الوقت ده مش هيبقى حرم آمن لأن ما حدش يستحق وجود الحرم ده طب دي حاجة الحاجة التانية هو ربنا سبحانه وتعالى لما حمل كعبة ساعة وجود أو ساعة دخول أبرهة عشان يهدمها حماها ل- لسبب عظيم جدا وواضح جدا جدا إيه هو يا حبايب قلبي؟ إن في اليوم أو في السنة ديت اللي هي اللي هي عامل فيل يعني وقول لي ده النبي محمد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم لا اللي أقوى من ده كله بقى إن وقفت على رواية صحيحة عند ابن سعد في الطبقات إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم مش اتولد في عام الفيل لا ده اتولد في يوم الفيل اليوم الذي غزا فيه الفيل وأبرهة الحبش يعني أبرهة الأشرم عفوا أبرهة لما غزا لما غزا الكعبة وأراد أن يهدمها إيه اللي حصل يا جماعة في نفس اليوم دوت أبرهة داخل يهدم الكعبة وحبيبنا محمد منور الدنيا كلها صلى الله عليه وسلم في نفس اليوم فأرسل المولى عز وجل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لكن خد بالك من حاجة طب لما هي كانت حرم آمن ربنا حماها و- ودافع عنها سبحانه وتعالى وخلى أبرهة يرجع خائبا خاسرا ليه؟ لأنها تكون قبلة لسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم لكن هذه الحماية لن تستمر إلى يوم القيامة لأن خلاص إذا عاد الكفر مرة أخرى لا يستحق الناس وجود الكعبة وتفضل الكعبة حرم آمن حرما آمنا لحد الوقت ده فتهدم تهدم ليه؟ لأن مفيش يا جماعة الخير في الوقت ده ولا واحد مؤمن موجود على الأرض يبقى الحرم ده إيه فايدة وجوده؟ لا حد هيصلي فيه ولا حد هيطوف ولا هيسعى ولا حد هيعتكف ولا حد هيعتمر ولا حد هيحج إيه- يبقى إيه فايدة وجود الحرم؟ وبعدين وجود الحرم أو أمن الحرم لا يناقض إن في وقت حتى الأمان بتاع الحرم تعرض الحرم ل- ل- ل- لحاجات كتيرة جدا جدا وال- وال- ولحروب و- وأحداث حصلت كتيرة جدا وكان أشد تلك الأحداث ما حدث من القرامطة لو حضراتكم فاكرين في القرن الرابع الهجري سنة 317 هجرية بالتحديد لما القرامطة دخلوا الحرم وخلعوا باب الكعبة و- و- واقتلعوا واقتلعوا الباب وخلعوا الحجر الاسود خد بالك ده عمل حاجات يعني لا تتخيلها وايه اللي حصل كمان يا جماعه في الوقت دوت قتلوا عدد كبير جدا من ال من ال من ال الناس اللي بتطوف حوالين الكعبه و- وجرحوا ناس كتيره وخلعوا باب الكعبه وخلعوا الحجر الاسود وخدوا الحجر الاسود لبلادهم 22 سنه كلام حقيقي اقرا التاريخ وارجع للتاريخ 22 سنة حبايب قلبي القرامطة خدوا الحجر الأسود وفضل الحجر الأسود موجود عندهم في بلادهم والكعبة فضلت من غير حجر أسود ارجع للتاريخ واقرا في تاريخ القرامطة فضل البكاء فضلت الكعبة من غير حجر أسود 22 سنة الناس بتطوف وبتعتمر وبتحج ومفيش حجر أسود لمدة 22 سنة لحد ما ربنا مكن الناس المسلمين ان هم يرجعوا الحجر الاسود للكعبة ويتحط في الكعبة بعد مرور 22 سنة يبقى أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا آه حرم آمن وممكن في وسط الأمن ده تحصل أحداث معينة الأحداث ديت لا تنقض الأمن اللي موجود في الحرم والدليل إن هم دخلوا وقتلوا الحجيج وقتلوا المعتمرين وقتلوا قتلوا وخدوا الحجر الأسود وعاد الح- الحرم آمن بعدها بساعات وفضل آمن سنوات طويلة ورجع الحجر الأسود تاني وهو الح... وال- والبيت الحرام آمن وتعرضت الكعبة لأحداث كتيرة جدا خد بالك من ضمن الأحداث اللي حصلت في السبعينات أو الثمانينات لما جه واحد دخل قال أنا المهدي وحصل مقتلة في الحرم وهذا لا ينقض الأمان اللي موجود في الحرم ويفضل الحرم آمن لحد آخر الزمان في آخر الزمان إن الناس لما تعود للكفر مرة تانية ربنا عافينا وعافيك في الوقت ده الناس دي ما تستحقش وجود القرآن ولا وجود الكعبة في الوقت دوت يرفع القرآن وتهدم الكعبة فلا يبقى في الأرض إلا الكفار مفيش على الأرض في الوقت ده يا جماعة ولا واحد مسلم ولا واحد مسلم كل الدنيا بتكفر بالله كل الدنيا بتكفر بالله يوم يحصل الأربع علامات الساعة الكبرى اللي باقيين علشان احنا قلنا علامات الساعة الكبرى دي يا جماعة عشرة عشرة مر منهم ستة فاكرينهم حضراتكم ظهور المسيح الدجال نزول المسيح عليه السلام ظهور يأجوج ومأجوج طلوع الشمس من المغرب ظهور الدابة الدخان هي طبقة أربعة خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب وآخر علامة نار تحشر الناس إلى محشرهم في أرض الشام يا سلام عشر علامات ساعة كبرى طب ليه ربنا ما خلاش علامة واحدة يا جماعة تيجي علامتين أو ثلاثة أو خمسة علامات ساعة صغرى وتيجي بعدها على طول علامة ساعة كبرى خدوا بالكم القيامة قربت الناس تتوب ترجع لربنا المؤمنين يرجعوا مرة تانية ويزدادوا إيمانا والكفار يرجعوا ويؤمنوا بالله وتقوم القيامة قال لك لأ وطول الوقت شوية وإن كانت علامات الساعة الكبرى بتتتابع وده الكلام ده مش كلامي ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان هو قال ان هي بتتتابع زي الخرزات المنظومات الخرزه اللي في العقد او في السبحه لما تقطعها تقوم نازله ورا بعضها هي دي علامات الساعه الكبرى بتنزل ورا بعضها لكن ورا بعضها ديت بحساباتنا احنا لا طويله شويه ليه وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون والدليل على كده ان بعد الدخان مباشره هيفضل الناس اجيال يا جماعه اجيال و- والدليل على كده في الدرس اللي فات لو تفتكروا حضراتكم قلنا الدبه لما تظهر تسم المؤمنين في و- و- وجوههم فتخلي الوشوشهم ما شاء الله زي الشمس المشرقه زي القمر واخد بال حضرتك و- وت- وتختم ال- الكفار على انوفهم واخد بالك فيبان ان فلان ده مؤمن وفلان ده كافر وتبقى ال- الناس بيتنادوا فيما بينهم ما حدش يقول يا احمد ويا محمود ويا سيد لا ده يقول له يا كافر والتاني يقول له يا مؤمن خلاص الناس ال- ال- الحجب اتكشفت واللي بيتصنع الايمان اتكشف واللي بيتصنع مش عارف- كل حاجه بقت باينه وواضحه لكن هو قال لك ايه في الوقت دوت ان هيطول عليهم العهد يعني بمعنى ايه مش معناها ان ان لما تغلق الشمس او او تشرق الشمس من المغرب وتظهر الدبه مباشره في نفس اليوم دي تطلع دي بعدها او دي تطلع دي بعدها على طول زي ما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ان هيطول العهد عليهم لدرجه ان الناس هيقعدوا يتكلموا مع بعض ويقول له انا اتذكر ان كان في ناس يعني ابائنا واجدادنا كانوا بيقولوا حاجه اسمها الله وده دليل على ان هتمر عصور يا جماعه هتمر عصور على القيامه بس احنا احنا موقفنا لازم يتظبط في علامتين العلامه الاولى نزول سيدنا عيسى عليه السلام ركز معايا والعلامه الثانيه ظهور الشمس من مغربها اشمعنى وقفت مع العلامتين دول بالذات وقفت معاهم لسببين مهمين جدا السبب الاولاني يا اخويا وحبيبي ان عند ظهور المسيح الدجال ونزول سيدنا عيسى عليه السلام في الوقت ده سيدنا عيسى هيعرض على الناس يا الاسلام يا القتل مش هيبقى فيه جزيه ما ينفعش تقول افكر ما ينفعش تقول سيبني يعني أ- أ- اوزن الموضوع لا يا ايمان يا يا ايمان يا قتل يا مؤمن يا كافر مفيش واحدة تالتة مفيش في الوقت ده أهل جزية و... و... ومعاهد و... وأهل ذمة مفيش مش هيبقى فيه الكلام ده خالص مفيش وقت القيامة قربت والحاجة التانية موضوع الشمس لأن لو الشمس طلعت يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا في وقت ظهور المسيح الدجال ونزول سيدنا عيسى عليه السلام ده وقت ظهور المهدي طبعا يعني المهدي يظهر قبل الاثنين ووقت ظهور المهدي ده ده ده, ده قمة الصحوة ده يا إما الخلافة الإسلامية قامت فعلا يا إما على وشك القيام وكمان المسلمين بقى قوة عظمى لدرجة إن هم خلاص استردوا المسجد الأقصى إن شاء الله هيرجع إن شاء الله وقتلوا عدد كبير جدا من اليهود ولم يتبقى إلا حوالي سبعين ألف من يهود الطيالي اللي هم ال- ال- خراسان اللي هم هيجوا عليهم الطيالسة التيجان يعني وهيتبعوا المسيح الدجال لكن أغلب اليهود هيكونوا اتقتلوا اليهود ملايين دلوقتي هيتبقى السبعين ألف اللي هم هيمشوا وراه هيتبقى الس- الباقيين كلهم هيكونوا اتقتلوا خلاص على يد المسلمين الموحدين فالمسألة محتاجة إن أنا أكون واحد من جند الخلافة الإسلامية اللي جاية ديت فالموضوع موضوع مصير ما ينفعش افكر ما ينفعش اقول اديني فرصه ما ينفعش اقول آه، عيشني النهارده موتني بكره ما ينفعش اقول طب سيبني بس اعيش حياتي وان شاء الله لما يجي الوقت ده اكون بقى كبرت وعشت يوميني وبعدين لا لا خد بالك لان الموت ياتي بغته لان ممكن قبل ما تدرك العصور دي كلها قبل ما تدرك المهدي عليه السلام وقبل ما تدرك ظهور المسيح الدجال ونزول سيدنا عيسى عليه السلام قبل ما تدرك الزمن ده كله ممكن تموت بكره ممكن تموت دلوقتي ربنا يرزقنا واياكم يا رب حسن الخاتمه فالمساله محتاجه ان احنا نتذكر قول المولى عز وجل انه لقول فصل وما هو بالهزل ديننا دين دين الجد والاجتهاد دين محتاج رجال يا له من دين لو كان له رجال ديننا محتاج رجاله ورجاله مش عن... مش عندهم عنف عندهم عقل رجاله عندهم رحمه وعندهم حكمه رجاله بيجمعوا بين القوه وبين الأمانة بين القوة وبين الرحمة بين القوة وبين الحكمة إن خير من استأجرت القوي الأمين قوة مفرطة كده بلا عقل وبلا حكمة وبلا رحمة يبقى تساوي بطش وتساوي إرهاب وعنف وتطرف وأفكار مش مظبوطة إنما قوة ومعاها حكمة ولين ورحمة وعقل يا سلام هو ده المسلم اللي احنا عايزينه احنا مش محتاجين النهارده علماء مذاكرين كويس احنا محتاجين النهارده علماء فاهمين كويس وانما تؤتى الامه من قبل علمائها لو ما كانوش فاهمين الدين صح وعايز اقول حاجه يا جماعه عايز اقول ان احنا مش لازم نقعد نبص لكل اللي حوالينا ونقول طب لما فلان ينصلح انا انصلح لو حتى يا جماعه الخير وعايز اقول الكلمه دي واحفظوها مني لو حتى فسد الناس جميعا لا يكن احدنا امعه ان احسن الناس احسن وان اساء الناس اساء لا وطن نفسك ان انت تكون انسان يعني في القمه في القمه في كل حاجه يكون عندك علو همه في الاخلاق في العباده في التدين في الالتزام في البذل للدين في العطاء في حب المسلمين في حب الخير في حب ربنا في حب نبينا صلى الله عليه وسلم في البذل وال- والعطاء لهذا الدين وطن نفسك ان انت تكون وانا اول المسلمين شوف الايه بتقول ايه قل ان صلاتي ونسكي ومحياي كل حياتي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت انا انا مش انت شوف قد ايه وانا اول المسلمين وكلنا بنقرا هذه الايه والكل بيقول وانا اول المسلمين احنا داخلين في سباق حقيقي خد بالك لو اني لقيت في يوم من الايام واحد وان كان عليه سمت الدين وصدر منه حاجة مش معنى كده ان انا ايماني يضعف ومش معنى كده ان انا ايماني يضيع لا انت انت انت بتعامل ربنا قبل اي حاجة انت ما تتفتنش باي حد انت بتعامل ربنا وانت بتحاول تبذل لهذا الدين بفضل الله سبحانه وتعالى وما فيش انسان يا جماعه الخير معصوم الا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان لما يجي النهارده يقول لك "أ- اصل انا شفت فلان اخطا او فلان عمل طب ما يعني طب طب ما احنا سمعنا من الصحابه من اخطا رضي الله عنهم جميعا وارضاهم وهم تيجان فوق رؤوسنا هل معنى كده ان انا اقول خلاص يبقى انا اخطئ زي فلان لا انا عايزك ت- تبص للمساله من من من من منظور اوسع واعمق واجمل من كده خد بالك من حاجه كون ان انا اذكر قصه ماعز بن مالك الاسلمي رضي الله عنه وارضاه وقد وقع في جريمه الزنا هل انا لما بذكر ماعز بذكره لانه زنى لا بذكره لانه تاب بذكره لانه تاب وربنا سبحانه وتعالى يقبل التوبة من عن عباده سبحانه وتعالى و- و- ويعفو عن عن عن كثير سبحانه وتعالى المولى عز وجل غافر الذنب وقابل التوب سبحانه وتعالى بيقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وعشان كده احنا عاملين حملة مقاطعة التبرج وغض البصر خد بالك عايزين نغض البصر وعايزين نقاطع التبرج وعايزين نصلي الصلاة الخمس في جماعة وعايزين ربنا يكرمنا ونترك التدخين وانا الحلقة اللي فاتت دعيت للناس اللي بعتوا لي وقالوا لي بطلنا التدخين وان شاء الله مشد يجيب لي برضه ان شاء الله آه، شوية ورقات دلوقتي ان شاء الله فيها اسماء ناس بطلوا التدخين عشان ندعي لهم في الحلقة دي ربنا يبارك فيكم يا جماعة الموضوع جد جد بجد محتاجين فعلا ندرك القيامة قربت والعلامات قربت ومش لازم ان انا اقول هو انا يعني ممكن لازم استنى لحد او او او ممكن أ- أ- اعيش لحد ما القيامه تقوم مش لازم القيامه نفسها تقوم اذا مات المؤمن قامت قيامته والحديث ضعيف لكن معناه صحيح واخد بالك الحاجه الثانيه ان انا زي ما قلت لك قبل ما تقوم القيامه طب ما ه- هيظهر المهدي عليه السلام وهيظهر وينزل سيدنا عيسى عليه السلام بعد ظهور الدجال فلما يظهر عيسى عليه السلام او ينزل عيسى عليه السلام بعد ظهور الدجال خلاص في الوقت ده يا جماعه في الوقت دوت يا ايمان يا قتل مش هينفع ان يبقى فيه تفكير لحاجه تانية يقوم بعدها مباشرة يقتل الدجال ويقتل يأجوج ومأجوج أو أو المولى عز وجل يقضي على يأجوج ومأجوج في الوقت دوت بعدها مباشرة تطلع الشمس من المغرب لو طلعت مباشرة حذاري إن أنت تكون في الوقت دوت على معصية أو على كفر لو كنت عياذا بالله وقعت في الكفر ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم مش هيقبل إيمانك ولو كنت وقعت في معصية مش هتقبل توبتك ده الكلام ده امتى يا جماعة الخير عند طلوع الشمس من المغرب طب وانا ليه استنى طب ما انا من دلوقتي احدث توبة كل يوم وما نمشي الا على توبة عشان كده سيدك صلى الله عليه وسلم وتاج راسنا جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان اللي يقول دعاء سيد الاستغفار قبل ما ينام لو مات دخل الجنة ولو قالوا الصبحية ومات بالنهار يمو- يخش الجنة اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو أعترف يا ربي أنا عبد فقير وذليل و- ومنكسر بين إيديك أبوء لك بنعمتك علي وجنب النعمة يا للحياء ويا للخجل وأبوء بذنبي بالله عليك الواحد مش مكسوف من نفسه لما أقول أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي يا على المقايسة يا على المسألة مسألة صعبة جدا أنا بعترف لك بنعمك علي عملت إيه مقابل النعمة ذنوب ذنوب نعم نازلة وذنوب طالعة وأبوء بذنبي لكن أنا عندي أمل فيك يا رب وعندي حسن ظن بيك فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يبقى خلاص أصبح كل اللي على الأرض يا جماعة كفار هيحصل في الوقت ده إيه؟ ثلاث خسوفات ودي ثلاث علامات ساعة كبرى قال جل وعلا عن قارون الق- الخسف هو ان الارض تتفتح وتبتلع من عليها ان الارض تنزل به اذا خسف خسف خسوفا بال- بالانسان او بالشيء ده اذا ذه- ذهب في الارض وغاب فيها شوف ربنا قال ايه عن قارون قال فخسفنا به وبداره الارض يا سبحانك يا رب هو الموضوع كان من اوله ايه ربنا بيقول ايه شوف شوف المساله عامله ازاي ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولي القوه يا الله مفاتيح المفاتيح دي بتاعت الخزائن لو جمعت عدد كبير من الرجال يفتحوا الخ- الخزائن ديت ما يقدروش يحملوا المفاتيح إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة شوف بقى الدعوة الجميلة إذ قال له قومه لا تفرح يا يعني اللي معاه فلوس ما يفرحش لا المقصود هنا لا تفرح فرحا مضغيا ينسيك فضل ربك جل وعلا لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة يا سلام على الدعوة الجميلة المنسقة المناسبة الجميلة دعوة الأغنياء الر- ال- الرائعة التي وردت في القرآن وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة خد بالك بقى ولا تنس نصيبك من الدنيا اتمتع اتمتع بالمباحات وعيش المباحات واستمتع بفلوسك كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين شوف بقى في المقابل قارون قال إيه قال إنما أوتيته على علم عندي ده أنا فهلوي ده أنا أضرب الأرض تطلع ذهب ده أنا أرمي القرش يجيب 100 جنيه يجيب 1000 جنيه ده أنا ما شاء الله ده أنا راجل فاهم في البورصة كويس فاهم في, ال... في, ال... في الاقتصاد كويس قال إنما أوتيته على علم عندي شوف ربنا رد عليه قال إيه أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون شوف المشهد فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون يا بخته فاهم ازاي اه في ناس كده يشوف واحد راكب عربية شبح يقول لك يا بخته فاهم ازاي يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم شوف أهل العلم شوف أهل الإيمان شوف العلماء شوف الناس الفضلاء اللي فاهمين الدنيا صح وفاهمين الآخرة صح وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون كانت النتيجة فخسفنا به ومش به لوحده وبداره اللي كانت مليانة الخزاين والكنوز دي كلها كل ده تحت الأرض فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون شوف ربنا بيقول ايه تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين الله الله إن الدنيا فعلا ما تغرش قلبك نعم المال نعم المال الصالح للرجل الصالح جميل قوي ان يبقى معاك مال بس تستعمله في طاعة ربنا وتشكر ربنا وتحمد ربنا وتستعمل المال ده في مرضاة الله لكن عشان يبقى المال دوت سبب بعد عن ربنا فبئس المال واضح المعنى ونعمل منصب للرجل الصالح أيضا إذا كان هيستخدمه في مرضاة الله وفيما يقربه من الله سبحانه وتعالى لأن فعلا في ناس أصيلة في ناس أصيلة بجد لما ربنا بيعطيها بيحمد ربنا يقول يا سلام يا رب لك الحمد ويستخدم المال في طاعة ربنا ويكرم الفقراء واليتامى ويغدق واوا وفي ناس أعوذ بالله أعوذ بالله ربنا يعافينا عافيكم من أصحاب النفوس الخبيثة اللي مهما ربنا اداه لا يرى لله عليه فضلا أبدا أبدا عمره ما بيشوف لربنا عليه نعمة أبدا بخل مقيت أعوذ بالله بخل بشع بشع لا ينفق حتى على أولاده تخيل تخيل إن في ناس والله الذي لا إله غيره بيستخسر إنه ينفق على أولاده مش هقول على الناس الغرب على أولاده بيستخسر مع إن رب مع إن النبي عليه السلام يقول يعني واللقمة يضعها الرجل في في امرأته له بها أجر إذا كانت دي مراته زوجته أمال أولاده بقى اللي هو ممكن في يوم من الأيام ينفصل عن زوجته لكن ما يقدرش ينفصل عن أولاده فتخيل إذا كان اللقمة يحطها في فم امرأتي له بها صدقة فما ظنك إذا وضعها في فم أولادي ربنا يكرمنا ويكرمك يا رب فهتحصل ثلاث خسوفات إيه الدليل على كده حديث رواه مسلم عن حذيفة بن أسيد أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال إن الساعة لن تقوم حتى تروا عشر آيات وذكر النبي منها وثلاثة خسوف خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب خصف الخسف ده مش هيبقى مجرد زلزال صغير كده واخد بالك آه آه تقع فيه خمس ست عمارات لا خصف حاجة تبقى ايه حاجة تبقى ظاهرة ضخمة جدا يعني ممكن تلاقي دولة كاملة تحت الأرض خسف كبير جدا خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب دول ثلاث علامات يا جماعة هيحصلوا في وقت واحد أو في أوقات متقاربة جدا جدا جدا ودول ثلاث علامات من علامات الساعة الكبرى فإذا امتلأت الأرض بالكفار والأشرار إيه اللي يحصل في الوقت دوت تحصل آخر علامة من علامات الساعة الكبرى اللي هي نار تحشر الناس إلى أرض المحشر في بلاد الشام النار دي هتخرج منين حبايبي النار دي هتخرج من أرض اليمن منين في تحديد حتة اسمها حضرموت أهل اليمن اللي قاعدين قدامي دلوقتي ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يا رب العالمين ويكفيهم تزكية النبي صلى الله عليه وسلم أن الحكمة يمانية وأن أهل اليمن أهل قلوب رقيقة أهل قلوب ومشاعر رقيقة في منتهى الرقة والجمال أهل اليمن الحكمة يمانية هم أرق أفئدة وألين قلوبا يعني ربنا يحفظ أهل اليمن ويحفظ جميع المسلمين يا رب العالمين حتة اسمها حضرموت هتطلع منها النار طيب بس في هنا بقى إشكال عند بعض الناس وبيقولوه بيقولوا إزاي إن أنت بتقول إن آخر علامة هي نار تحشر الناس إلى أرض المحشر في هنا إشكالين عايزين توضحهم لنا في عجالة سريعة حاضر على عيني وعلى راسي الإشكال الأولاني إن في حديث بيقول إن النار دي دي آخر علامة وفي حديث بيقول إن النار ديت أول علامة قول لي بقى واجمعني بين الروايتين وفهمني لأن أنا عايز أفهم كويس حاضر على عيني وعلى راسي بس تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم هقول لك أنا الحديثين كمان عشان تشوف الحديثين موجودين حديث الأولاني رواه البخاري عن أنس بن مالك أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه وارضاه لما أسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل وكان منها ما أول أشراط الساعة قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب يا سلام وانت عارف حضرتك عبد الله بن سلام لما أسلم عبد الله بن سلام ده أصلا مين ده كان حبر من أحبار اليهود عالم من كبار علماء اليهود ولما أسلم كان في قصة كده جميلة ان هو طبعا هو كان يهودي وراح أسلم وأعلن إسلامه أمام النبي صلى صلى الله عليه وسلم فلما راح للنبي هو طبعا بقى عارف اليهود وعارف أخلاق اليهود وعارف طباعهم يعني فقال له يا رسول الله إن اليهود قوم بهت يعني ناس مفترية وظلمة وكذابين وأفاكين وحاجة بشعة فإن علموا بإسلامي قالوا قالوا عني ما ليس فيا يعني ممكن يجي يقول لك ده كذا وده كذا وده كذا ويقولوا عني كلام وحش فأنا عايزك تسألهم عني قبل ما يعرفوا إن أنا أسلمت وبعد ما تع... بعد ما عرفنا إن أنا أسلمت اسألهم عني تاني عشان تعرف إيه أنا مين فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر عبد الله بن سلام إنه يستخبى وراء ستارة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وراح باعت لبعض اليهود قال يا معشر يهود ماذا تعلمون عبد الله بن سلام فيكم يعني أو ماذا يكون عبد الله بن سلام فيكم قالوا سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا وكذا يعني هو اللي فينا والباقي يعني سلطة واخد بال حضرتك ده هو ده ما فيش حد أحسن منه عبد الله بن سلام فقال أرأيتم لو أسلم يا معشر يهود قالوا نعوذ بالله من ذلك معقولة عبد الله بن سلام يسلم ده مش ممكن فخرج عبد الله بن سلام من وراء الستارة وقال يا معشر يهود قالوا له أيوه قال لهم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس اللحظة ونفس الموقف ونفس المكان قالوا سفيهنا وابن سفيهنا وجاهلنا وابن جاهلنا وكذا وكذا والدنيا كلها اتقلبت اليهود هم اليهود اوعى حد يعتقد يا جماعة في يوم من الأيام إن اليهود دولت ممكن يكونوا حمائم سلام الكلام ده يعني مش ممكن حد في الدنيا يتخيله لا يخطر على قلب بشر ان اليهود دول ممكن يكونوا حمائم سلام في يوم من الايام اليهود هم اليهود شاهد في موضوع ان عبد الله بن سلام لما سأل حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال له ما اول اشراط الساعة قال اول اشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق الى المغرب الحديث الثاني اللي هو مسلم عن حذيفة بن اسيد لما ذكر النبي اشراط الساعة وقال ان عشرة وقال واخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس الى محشرهم طب اجمع لي بين الاثنين هنا بيقول دي أول علامات الساعة وهنا بيقول آخرها أيوة كلام واضح يا جماعة هي آخر علامة من علامات الساعة الكبرى العشرة خد بالك هي آخر علامة من علامات الساعة الكبرى العشرة وأول الآيات المؤذنة بقيام الساعة وضحت كده؟ يعني هي آخر علامة من علامات العشرة اللي هم هيسبقوا قيام الساعة وهي أول علامة في نفس الوقت اللي بتوضح إن القيامة هتقوم وبكده تجتمع الروايات طيب في حتة تانية برضو مهمة انت بتقول في رواية ان النار ديت بتخرج من اليمن وفي رواية تانية ان النار دي بتخرج من المشرق تحشر الناس الى المغرب طب ما ده كلام برضو متناقض ولا متناقض ولا حاجة هيبقى بداية خروج النار عشان نوضح المسألة يا جماعة بداية خروج النار ودي آخر علامة من علامات الساعة الكبرى بداية خروج النار من حضرموت من بلاد اليمن فإذا خرجت انتشرت في الأرض هو الناس يا جماعة هتبقى موجودة بس في اليمن والشام ما الناس هتبقى موجودة في الأرض كلها فت... فت... فإيه؟ فتبتدي النار ديت تحاصر الناس ابتداء من المشرق وتروح جايباهم على المغرب على بلاد الشام خد بالك فيبقى اذا هتبتدي تظهر من اليمن من حضرموت وبعدين تبتدي تنتشر من ناحية الشرق وبعدين تبتدي تضغط على الناس وإيه وتحشرهم إلى بلاد الشام الله طب في تساؤل ثالث اتفضل طب مش الحديث هنا بيقول ان تحشرهم الى ارض المحشر ليه بلاد الشام وهي بلاد الشام دي هي ارض المحشر لا امال ليه ورد ان هي ارض المحشر اقول لك حبيب قلبي هي ارض المحشر بالنسبه للناس اللي موجودين في ارض المحشر الدنيويه اللي هي اللي في الدنيا لان الحشر هنعرف دلوقتي ان الحشر اربع انواع من الحشر واخد بالك فهي ارض المحشر بالنسبه للكفار اللي هي الارض اللي هيجتمع فيها جميع الكفار اللي موجودين في الارض خدوا بالكم ولما يجتمعوا تاتيهم نفخه الفزع او نفخه الفزع والصعق خدوا بالك وبعد كده نفخة البعث يحصل لأهل الأرض جميعا فيخرجون إلى أرض المحشر يبقى أرض المحشر هتكون أرض الشام بالنسبة للحشر الدنيوي اللي هيجتمع فيه الكفار وعليهم تأتي نفخة الصعق أو نفخة الفزع ويموتوا في المكان دوت وبعد كده تأتي نفخة البعث فيبعث الناس من الأرض جميعا وضحت المسألة يبقى أرض, الم... أرض الشام هي أرض المحشر يعني الأرض التي يجتمع فيها الكفار في نهاية العالم عشان عليهم تأتي نفخة الفزع أو نفخة الصعق أو نفخة الفزع والصعق لمن قال إن هم ثلاث نفخات ومن قال منهم إن هم نفختين وهنأتي بقى طبعا في تحديد وتوضيح المسألة دي لما نيجي نتكلم يا ترى هم نفختين ولا ثلاثة يا ترى هي نفخة ال... ال... ال... ال- الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث يبقى كده ثلاثة ولا نفخة الفزع هي هي نفخة الصعق هتستمر لحد ما تصعق الناس ويبقى نفخة واحدة وبعدين يتبقى النفخة الثانية اللي هي نفخة البعث خلاف بين أهل العلم وهنوضحه ونقول الرأي الراجح فيه طيب السؤال هنا بقى النار اللي هتحشر الناس من المشرق إلى المغرب أو من أي مكان إلى بلاد الشام هتحشرهم إزاي؟ الناس في الوقت ده يا جماعة هينقسموا إلى ثلاث أقسام ثلاث أشكال ثلاث أوضاع النبي بيخبر عنهم شوف من مئات السنين صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين الذي يعني لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم خد بالك قال لك الناس هيبقوا ثلاث أنواع فوج راغبون طاعمون كاسون راكبون ناس هيبقوا رايحين لأرض المحشر لبلاد الشام آه، كل واحد راكب على البعير أو الدابة بتاعته واكل كويس قوي وشارب كويس قوي ومبسوط قوي كويس لحد ما يوصل لأرض الشام هو مرتاح قوي قوي وقد يكون هذا مترتب على درجات الناس في الفقر والغنى الله أعلم النوع الثاني فوج يمشون طارة ويركبون طارة يعتقبون على البعير الواحد اتنين ماشيين مع بعض ومعهم بعير بس ده يركب ده شوية وده يركب شوية النوع الثالث تحشرهم الناس تحشرهم النار فتحيط بهم من ورائهم وتسوقهم من كل جانب النار بتزقهم بالبلدي كده يعني يجي يخش كده يلاقي النار جايه في وشه يقوم داخل كده فيلاقي النار جايه في وشه ما يبقالوش الا اتجاه واحد يعني عايز اوضح لحضرتك افترض ان اتجاه الشام هو اللي قدامي ده والنار طلعت من اليمن من ورايا خد بالك فانا عايز اروح اتجاه مس... مثلا اتجاه الكويت فاجي اتجه كده الاقي النار داخله لي كده كانها بتقول لي لا امشي كده طب اجي اخش ناحيه مثلا مثلا ناحيه البحر الاحمر اجي اخش كده تلاقي النار جايه لي كده تفضل النار تحوطهم كده وكده وكده لحد ما تمشيهم كده وتوصلهم لبلاد الشام دول ثلاث انواع عايزين الدليل خد الدليل بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث في أقوى درجات الصحة في البخاري ومسلم نسمع الحديث ده ونطلع فاصل يقول صلى الله عليه وسلم يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين وراهبين واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا الله ده نار يعني ديمقراطية قوي يعني ده نار نار نار جنتي قوي و- وعندها يعني ايه حاجة كده لارج قوي يعني جميلة ما عندهاش قسوة ولا ولا و- يعني واخدة الموضوع بالتفاهم يعني تخيل حضرتك قوم راغبين ماشيين كده مبسوطين اكلين شاربين كل واحد راكب على البعير بتاعه معاه اكله شربه مبسوط حلوياته واصل لحد الشام والنوع الثاني بيعتقبوا على بعير مش لازم يكونوا اثنين ممكن يكونوا عشرة ومسألة صعبة جدا واحد معاه تسعة تسعة من زمايله وهم كلهم العشرة عندهم بعير واحد ده يركب مثلا خمسة كيلو وهم ماشيين التسعة التانيين والتاني يركب خمسة كيلو لحد ما التسعة يركبوا خمسة واربعين كيلو ويجي الدور على العاشر فيركب كل خمسين كيلو يركب خمسة كيلو ويمشي على رجليه خمسة واربعين كيلو متخيل حضرتك ال- ال- الصعوبة عاملة ازاي؟ فدول نوع تاني والنوع التالت بقى لا هيبقى فيه بعير ولا هيبقى فيه حاجة ولا راغبين ولا طامعين لا لا لا دول بقى النار وراهم ماشية وراهم تزقهم يمين وشمال وتمشيهم طب تعبوا من المشي هنستريح بعد إذنك يا نار فيقعدوا تقوم النار قاعدة جنبهم يعني مش قاعدة قاعدة يعني واقفة ساكتة يعني فاهم ازاي؟ يعني مش ايه مش ه- مش هتقوم منقض عليهم وموتهم لا اصل هم لازم يوصلوا لأرض الشام لازم فايه يقول لك ايه يقول لك تقيل معهم حيث قالوا النار واقفه لنا كده تخيل حضرتك انا عايزك تتخيل المشهد قد ايه صعب جدا الناس يا جماعه في النص النار محوطاهم من ثلاث جهات يمين ورا شمال قدام بس هو اللي ما فيهوش نار والنار بتحوطهم وبتزقهم من كل ناحيه طب تعبوا من المشي يعملوا ايه هيناموا فناموا تقيل معهم حيث قالوا تفضل واقفه خلاص نمتوا يلا قوموا مشوا مشت وراهم وتبيت معهم حيث باتوا جم بالليل عايزين يناموا فبيناموا والنار والنار قايده واقفه حد متخيل الكلام ده سبحانك يا ربي ومين اللي بيقول الكلام ده حبيبنا الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم وتفضل النار ماشيه وراهم ايام وليالي طويله ناس سبقوا خلاص مرتاحين قوي وناس بيعتقبوا على بعير اتنين على بعير وتلاتة على بعير واربعة على بعير وعشرة على بعير سبحان الله والأخرانين لا بعير ولا أي حاجة واخدينها على رجليهم والنار وراهم محوطاهم من ثلاث جهات تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا لحد ما يوصلوا لأرض الشام أول ما يوصلوا لأرض الشام بعد شوية بسيطة كده تقوم عليهم الساعة الحشر ده هيكون في الدنيا ولا في الآخرة قلنا إن الحشر ده هيكون في الدنيا إيه الدليل على كده بسرعة هقولها معلش يا مدني ونخش على الفصل على طول الإمام القرطبي يا جماعة الإمام القرطبي رحمه الله رحمة واسعة بيقول في أربع أنواع من الحشر عشان تتأكد إن الحشر ده بتاع النار ديت في الدنيا مش في الآخرة أربع أنواع من الحشر حشرين في الدنيا وحشرين في الآخرة الحشرين اللي في الدنيا الحشر الأولاني هو إجلاء إجلاء بني النضير إلى بلاد الشام ده أول حشر خد بالك والحشر الثاني اللي هو حشر الناس من المشرق إلى المغرب اللي هي النار التي تحشرهم دي كعلامة من علامات الساعة الكبرى دي آخر علامة الحشر الثالث هو حشر الناس من القبور إلى أرض المحشر والحشر الرابع هو حشر الناس إلى الجنة وإلى النار طب إيه اللي أكد لي إن الحشر ده في الدنيا اللي أكد لي إن الحشر ده في الدنيا إن الحشر دوت بتاع النار ديت لن يكون إلا إلا للكفار أما الحشر في الآخرة اللي هو حشر الناس من القبور إلى أرض المحشر أو من أرض المحشر إلى الجنة والنار سيكون للمؤمنين وللكافرين فالناس بيحشروا من الدنيا إلى أرض المحشر سواء كان مؤمن أو كافر ويحشرون إلى الجنة إن كان مؤمن وإلى النار إن كانوا كفار يبقى الحشر اللي موجود في النار ده هو الحشر اللي هيكون للكفار هتقوم بقى الساعة وهتقوم القيامة هتقوم القيامة إزاي؟ وأحداث قيام الساعة إزاي ده اللي هنعرفه بعد الفاصل صلى على حبيبك
يعني الرضا بالله إن حل القضاء عن خارجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء
سنعود بمشيئة الله
يسر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية أكبر مفاجأة لعام 2007 باقة عطرة من كتب الداعية والكاتب الإسلامي الشيخ محمود المصري أبو عمار كتاب أصحاب الرسول مجلدين ترجمة حقيقية لأكثر من 105 صحابي بأسلوب شيق وممتع كتاب صحابيات حول الرسول تتعرف من خلاله على سيرة أمهات المؤمنين وباقة من الصحابيات بأسلوب سهل وممتع. كتاب سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يحتوي على سيرة الرسول من ميلاده إلى مماته. كتاب رحلة إلى الدار الآخرة يصور لك أحداث الرحلة كاملة من الميلاد إلى الجنة أو النار. كتاب تحذير الساجد من أخطاء العبادات والعقائد يحتوي على تصحيح ألف خطأ في العقيدة والعبادة كتاب الزواج الإسلامي السعيد صورة متكاملة للزواج الإسلامي السعيد من بداية اختيار شريك الحياة وإلى أن نربي أولادنا احجز نسختك فورا واتصل بنا على الأرقام التالية تصلك المجموعة كاملة في سبع مجلدات فاخرة هاتف رقم 016 255 6152 أو 016 255 6153 مع تحيات مكتبة الصفا سعر المجموعة كاملة 120 جنيها بالإضافة إلى 10 جنيهات مصاريف الشحن مكتبة الصفا
عدنا بحمد الله
عن الرضا بالله إن حل القضاء عن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجعنا لكم بعد الفاصل وحشتوني ربنا يبارك فيكم ويجمعنا وإياكم على خير يا رب العالمين آه الأستاذ محمود عطية بيقول أقلعت عن التدخين ربنا يثبتك يا أستاذ محمود آه ادعوا لعمار وأصحابه بالثبات لأنهم أوقفوا التدخين نهائيا من اليمن ربنا يبارك فيك يا عمار أنت وأصحابك آه، الاخت ماجده ورانيا ونوره بيجددوا البيعه مع الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا يبارك فيكم الاستاذ عمار هزاع من حمص بيقول اقلعت عن التدخين ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب ويجازيكم عنا كل خير ويجمعنا واياكم على الخير دائما تعالوا نشوف يا جماعه احداث نهايه العالم الدنيا اوشكت على الزوال فعلا الدنيا فعلا قربت قربت تنتهي بجد وحلقات الدنيا و... ومراحل الدنيا لو قعدنا نتأملها هتلاقي فعلا الدنيا دي مرت بمراحل عجيبة جدا عايزكم تقروا التاريخ عايزكم تشوفوا اقروا في قصص الأنبياء واقروا في سيرة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وشوفوا الدنيا كانت ماشية ازاي وتحولت تحولات عجيبة جدا تبدأ الدنيا بإيمان وبعدين يجي يتخللها كفر وبعدين إيمان وبعدين كفر وبعدين إيمان وبعدين كفر وبعدين تنتهي بكفر وعلى الكفار تقوم الساعة وبعدين يحشر أهل الإيمان وأهل الكفر الناس اللي مدفونين من أيام سيدنا آدم عليه السلام تمر عليهم الفترة بتاعت القبر من آلاف السنين لحد قيام الساعة كما بين صلاتي الظهر إلى العصر إيه الجمال ده ويمر عليهم فترة المحشر كصلاة ظهر أو كصلاة العصر سبحانك يا ربي والكفار يمر عليهم من يوم ليوم والساعة ساعة والثانية ثانية وهو مرمي في القبر القبر ربنا عافينا فيك مولع عليه فالموضوع خطير جدا وأيام الإنسان بتعدي بسرعة وبتجري بسرعة واسأل أي إنسان عاش 70 80 سنة احكي لنا عمرك يا عم الحاج عشته ازاي وعدى ازاي يقول لك يا ابني والله الدنيا ما تستاهل وتسأل الناس الكبار أصحاب الخبرة اللي فهموا الدنيا صح وعاشوها صح وعرفوا كل حاجة عنها صح يقول لك يا ابني والله الدنيا ما مستاهله ده انا يا ابني عشت واغتنيت وافتقرت و- و- و- وعشت فوق قوي ونزلت تحت قوي واتجوزت وطلقت و- وعملت وخلفت وعياله ماتوا واتجوزوا وخلفوا وبقيت جد وبقيت مش عارف ايه و- وفي النهاية لقيت نفسي لوحدي يا ابني بين أربع جدران لا أنا عارف أعمل إيه ولا عارف أعيش إزاي وربنا يكملها لنا بالستر تجد الناس الكبار دولت الناس دولت أهل حكمة الناس دولت اللي اللي مش عاجبين بعض الشباب ويقول لك ده دقه قديمه انت لو تقرب من الناس دولت تجد جواهم حكمه وتجد جواهم خبره عجيبه جدا انا والدي وانا ابنه الوحيد على ثلاث على على بنتين والدي ربنا يا رب يكرمه ويديه الصحه والدي عنده دلوقتي كام سنه والدي عنده 88 سنه وانا ابنه الوحيد لا تتخيلوا يمكن من اسعد لحظات حياتي لما بقعد قدامه كبر في السن وكلامه بقى قليل لكن كلامه كله حكم وجميل وكلامه بيختصر لي الدنيا دي كلها فاقول له اقول له يا والدي يعني يعني نفسك في ايه؟ يقول لي نفسي يا ابن ربنا يكملها بالستر واطلع منها بقى كفايه كده شبعت من الدنيا هعوز ايه اكتر من كده الحمد لله يا ابني كفايه ان انا شفتك يا ابني وفرحت بيك وفرحت بدعوتك وبنجاح دعوتك وفرحت ب... ب... يعني بان انا اشوفك كده في في, في, في ال... الحمد لله رب العالمين في الخير اللي ربنا اقامنا فيه وكفايه يا ابني انا مش عايز حاجه من الدنيا اكتر من كده ادعي لي يا ابني ربنا يحسن ختامنا بقى تحس فعلا الدنيا مش مستاهله اللي اللي اللي في وسط الرحله من من من ساعه ما الانسان بيبتدي يكبر ويعدي مرحله الطفوله الجميله البريئه لحد ما يوصل لمرحله من اول الشباب او من اول بقى ما يبقى عنده 12 13 سنه لحد سن ال 60 وال 70 الفتره دي كلها مليانه م- احداث سريعه جدا جدا جدا وقد يكون فيها طغيان وقد يكون فيها لقمه حلال وقد يكون فيها لقمه حرام وقد يكون فيها اعتداء وقد يكون فيها ظلم وقد يكون هو المظلوم وقد وقد وتجد مراحل الهدوء كلها هي في بدايه الحياه ونهايه الحياه اللي هو بيسموه ابائنا واجدادنا يقولوا يا مكبرنا يا مصغرنا لما بيكبر انسان بيتحول الى طفل بس طفل كبير ويبقى بسيط قوي قوي ولذلك تلاقي يقول لك اعز الولد ولد الولد هو ليه هو ليه الاب يعني ممكن تلاقي والدي ممكن يحب ولادي اكتر من حبه ليا ليه اصل الاطفال الصغيرين دولت بيفكروا بالبراءه اللي هو عايشها دلوقتي واللي بيتمنى ان يشوف عليها الناس كلها ان هم يعيشوا البراءه ويعيشوا ال- الاخلاق الجميله ويعيشوا البساطه ويعيشوا بعيد عن ال- الخبث واللؤم وال- وال- واللوع واللف والدوران والكلام ال- ال- ال- اعوذ بالله الملتوي فالناس دي بيحبوا يشوفوا النقاء والطفل كله نقاء وجمال علشان كده بتبقى ماسك الطفل كده وبتحضنه وبتقبله وانت قلبك مليان فرحه خصوصا الطفل لسه مولود حس انه ورقه بيضه زي البفته البيضه الجميله حس انه حاجه نقيه وجميله وصافيه ما فيهوش اي حاجه وحشه من الحاجات اللي تلبس بها كتير من الناس في زماننا ده ربنا يعافينا ويعافيك عشان كده بقول لك يعني الحق نفسك الدنيا مش مستاهله اللي الناس بتعمله في بعض الواحد شايف حاجات بيقول مش ممكن لو في ايمان باليوم الاخر اكيد كل حد هتختفي اكيد مش هيبقى في ظلم اكيد مش هيبقى في لا غيبه ولا نميمه اكيد مش هيبقى في حد بيتكلم على التاني ومحدش هيكون فاضل التاني يا جماعه الخير مفيش حد في الدنيا وصلت غلاوته في قلبك ان انت تديله حسناتك على طبق من فضة في ناس كتيرة بتعمل كده في ناس كتيرة شغلها الشاغل الو فلان بيعمل وفلان بيسوي وفلانة بتعمل وفلان وما درتيش ومعرفتيش واللي حصل واللي يا جماعة الخير اسمعوا لقول ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن بيقول علامة الإفلاس كثرة الانشغال بالناس يا سلام علامة إفلاس فعلا إن أنت تبقى فاضي لدرجة ان كل اللي شغلك ان ناس بتعمل وناس بتقول وناس بتساوي وناس بتعيد وفي ناس فاضية قوي قوي قوي فضا يعني مقيت ووحش قوي ومضيع عليهم دينهم واخرتهم الوقت يا اخويا وحبيبي واختي الفاضلة اللي هنقضيه في سيرة الناس واللي هنقضيه في اكل لحوم الناس وفي ان احنا نقدم حسناتنا على طبق من فضة للناس نقضيه في ذكر او تسبيح او استغفار او قرايه قران او خدمه لدين الله او ناموا ناموا وارحموا نفسكم من ان انتوا تضيعوا حسناتكم اللي هيبقى يوم القيامه ممكن تكونوا محتاجين حسنه واحده تخشوا بيها الجنه وتفاجأ ان الحسنه اللي انت ممكن تخش بيها الجنه انت اديتها لاعدى اعدائك انسان انت بتكرهه ومش طايق تشوفه وليل ونهار عمال تقول ده كذا وده كذا وده مش عارف ايه وده وده وده وعمال تديله كل يوم مئات بل الاف الحسنات وفي النهايه تلاقي نفسك زي ما النبي قال اتدرون من المفلس قال المفلس فينا من من لا درهم له ولا دينار وضح لهم المساله قال المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وزكاه وصيام وحج بس عنده مشاكل كبيره قوي الراجل ده ياتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا والأمور دي مش هتعدى على خير يا جماعة ومحدش هيسامح إلا من رحم الله فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار عمر ما القلوب اجتمعت على حد ولا حتى على ربنا تخيلوا قلت لكم قبل كده ان ان اهل الارض 6 مليار ونص منهم مليار و300 مليون قول مليار ونص مسلمين و5 مليار بيكفروا بالله يا سبحانك يا رب وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين يا سبحان وقليل من عبادي الشكور ربنا اللي خلق الخلق بيقول ان قليل قوي من الناس قليل قوي ده مش كلامي ده احسن حد يقول هو الشيخ باصص للدنيا نظره تش... لا مش تشاؤميه انا بوضح لك الواقع انا بقول ارقام بقول الكره الارضيه 6 مليار ونص مليون ونص مسلم والباقي كافر انا بوضح ارقام يا جماعه مش بقول انا متشائم ان في 5 مليون ممكن يكونوا لا ده الواقع الواقع ان في مليار ونص بس هم اللي مسلمين والباقي كله كفره سبحان الله ولم تجتمع القلوب على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودبروا تسع مؤامرات لقتله ولم تجتمع على أحد بل ولن تجتمع على أحد هتلاقي في اللي بيحب وفي اللي بيكره في اللي بيشوف عالم أو داعية معين ويقول لك الله عليك ربنا يبارك لك ربنا يحفظك وفي اللي بيبص للعالم لنفس العالم اللي الناس بتقول ربنا يحفظه ويبارك فيه بيقولوا ربنا ياخده ربنا يعمل فيه ربنا يسوي فيه لأنه بيحقد عليه لأنه بيكرهه لأنه مش طايق نجاحه لأنه مش عايز يشوف نجاحه سبحان الله فالواجب علينا هنا إيه في الوقت ده إيه الواجب علينا في الوقت ده يا جماعة اللي عاجبه داعية أو عاجبه عالم أو أو أو أو أو أو, أو, أو نجيبها بالعكس اللي مش عاجبه داعية أو مش عاجبه عالم ما يتفرجش عليه وما يجيبش سيرته وما يدوش حسناته ولذلك كان أكتر الناس حسنات يوم القيامة مين تخيلوا الأنبياء ثم ورثة الأنبياء اللي هم العلماء والدعاة عارفين ليه؟ لأن دول أكتر ناس تحت المجهر تحت المنظار تحت الميكروسكوب في من اللي بيحبهم جدا جدا وبيقول يا رب يبارك لهم ويكرمهم وجزاهم الله عنا خير الجزاء وفي اللي بيسبهم ليل ونهار وبيقدح في سيرتهم ليل ونهار فهم كسبانين من ناحيتين كسبانين من ناحية الثواب اللي بياخدوه في دعوتهم وكسبانين في الشتائم أو في القطع أو في الغيبة اللي بياخدوا من وراها حسنات الناس فهم أغنى الناس يوم القيامة الأنبياء أغنى الناس بالحسنات الأنبياء ثم ورثة الأنبياء فبقول إن القيامة قربت وإذا مات العبد قامت قيامته فمحتاجين نفوق تعال نشوف ربنا بيقول إيه عن القيامة قال جل وعلا اقترب, لن اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اقترب للناس موتهم ولا حسابهم كان المفترض بيني وبينك ان احنا نفكر نقول ايه اقترب اجلهم يعني خلاص هيموتوا لا قال حسابهم طب ده الاجل الاول وبعدين الحساب يعني الواحد يموت الاول وبعدين يتحاسب ولا يتحاسب الاول وبعدين يموت لا يموت الاول وبعدين يتحاسب هو ليه ربنا عجل وقال اقترب للناس حسابهم علشان يحسسك بان الحساب قرب قوي انت كده كده هتموت وان الى ربك المنتهى يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه فأل التعقيب والسرعه فانت هتعيش وبعدين هتموت وبعدين هتعدي سنين طويله قوي قوي وبعدين هتحشر وبعدين هتلقى الله وتحاسب فربنا بيختصر لك كل المراحل دي بيقول لك انت هتلقى الله وتحاسب اقترب للناس حسابهم وحال الناس أو أكثر الناس وهم في غفلة وهم في غفلة موردون قال جل وعلا وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا يقول جل وعلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ياه اه في ناس بتقول لك وقت الله يعين الله احنا فين والقيامة فين احنا فين والساعة فين ما هو الإنسان لو مات خلاص قامت قيامته زي ما قلت لكم الحديث ضعيف لكن معناه صحيح ما هو لو مات الإنسان ما خلاص دنيته انتهت واتقفلت الصحيفة بتاعته طب يا ريت تتقفل ده في ناس هتتقفل صحيفتهم سواء على حسنات أو على سيئات وفي صنفين مش هتتقفل صحيفتهم أبدا في صنف دل الناس على الخير زي العلماء والدعاة وتفضل صحيفتهم مفتوحة ليوم القيامة كل اللي يعمل عمل هم دلوه عليه في ميزان حسناته والصحيفة بيتكتب فيها دلوا الناس عليه على الصلاة كل اللي يصلي بسببهم يتكتب في ميزانهم وكل اللي يصوم بسببهم يتكتب في ميزانهم وكل اللي تتحجب في ميزانهم وكل اللي يذكر ربنا في ميزانهم واللي يقرأ القرآن في ميزانهم صحيفة مفتوحة وفي واحد تاني صحيفه صحيفته مفتوحة بس على الشر هو دل الناس على الخمر دل الناس على الميسر دل الناس على الغيبة وعلى النميمة دل الناس على الكذب على السرقة على الظلم فكل اللي يعمله مثل زي ما عمل زي ما قال لهم صحيفته مفتوحة بالكتب في سيئاته سبحانك يا ربي وده كلام النبي عليه السلام من دل على هدى كان له مثل أجور من تبعه دون أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دل على على على معصية يعني أو من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة يا سبحان الملك هي دي المسألة يقول جل وعلا اقتربت الساعة وانشق القمر حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول بعثت أنا والساعة كهاتين يا الله والحديث رواه البخاري يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بإسناد حسن اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون من الله إلا بعدا قلنا يا جماعة واحنا فاضلنا على التوقيت المحلي بتاعي فاضل لنا فاضل لنا سبع دقايق قلنا ان قبل النفخ في الصور النار هتحشر الناس الى ارض المحشر الى ارض الشام هيهجروا كل المدن وكل البلدان حتى المدينه المنوره تخيل مع ان النبي عليه الصلاه والسلام حض المسلمين على ان هم يموتوا ويعيشوا ويموتوا في المدينه المنوره قال صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم ان يموت بالمدينه فليمت بها فاني اشفع لمن لمن يموت بها يا سلام كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم ورغم ذلك في اخر الزمان طبعا النار هتحشر الناس من ارض المشرق الى ارض المغرب الى بلاد الشام يعني خد بالك كل الناس هيهجروا كل البلدان حتى هيهجروا مكه والمدينه ويذهبوا الى بلاد الشام اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول تتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي بيقول هتسيبوا المدينة وهي على خير ما كانت لكن كل الناس هيخرجوا ولا يغشاها إلا العوافي إيه العوافي؟ الحيوانات المفترسة هي اللي هتكون في المدينة في الوقت ده اسمع وركز معايا وآخر من يحشر والحديث في البخاري ومسلم وآخر من يحشر راعيان من مزينة راعيان من مزينة يريدان المدينة هم رايحين المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا أو وحوشا حتى إذا بلغ أول ما يوصلوا إلى ثنية الوداع خر على وجوههما هم رايحين المدينة فيلاقوها مفيش مفيش حد فيها خالص مش موجود فيها غير حيوانات مفترسة وبس ولا بني آدم في المدينة سبحانك يا ربي فيجوا يخشوا هيوصلوا لحتة اسمها ثنية الوداع أول ما وصلوا على ثنية الوداع في اللحظة ديت تقوم الساعة فيخر الاثنان على وجوههما الساعة هتقوم فجأة يوم ما تقوم الساعة هتقوم فجأة بغتة مرة واحدة بلا مقدمات ازاي هتقوم الساعة بلا مقدمات او مش بلا مقدمات يعني احنا قلنا في علامات ساعة صغرى وعلامات ساعة كبرى لكن اقصد في لحظة قيام الساعة تقوم لحظة كده لقطة كده غريبة جدا والدنيا كلها تنقلب سماوات تتشقق وتنفطر أرض تتشقق وتتدمر البحار تولع النجوم تتساقط حاجات غريبة جدا جدا هنعرف تفاصيلها في الحلقة اللي جاية الحلقة اللي جاية هتبقى مهمة قوي احنا النهاردة ما لحقناش الحقيقة نقول تفاصيل قيام الساعة نفسها احنا ذكرنا اللي هيحصل في علامات الساعة الكبرى واللي هيحصل لحد قيام الساعة بالظبط واحنا واقفين دلوقتي على النفخ في الصور وقيام الساعة الناس اللي وصلوا أرض المحشر هينفخ في الصور وهيصعقوا اللي هي نفخة ال- نفخة ال- ال- الفزع فهيفزعوا و- و- وهيموت كل اللي موجود على الارض خد بالك النفخه دي هتدمر الكون ده كله النفخه دي من اللي هينفخها ملك من الملائكه ملك اسمه اسرافيل عبد من عباد الله ينفخ نفخه يغير الكون ده كله ويدمر الكون ده كله فان كان ده عبد من عباد الله بنفخه واحده هيغير الكون ده كله فما ظنكم بقدره مالك الملك وملك الملوك جل وعلا الحقيقه فاضل لي ثلاث دقايق ونص هدعيهم ميدا انا معلش اني داع فامن من قلبك اللهم يا رحمن يا رحيم بديع السماوات والارض يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا ذا المن والانعام يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى امرنا احسن خلاصنا فك اسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا برحمتك يا ارحم الراحمين ارزقنا جميعا حسن الخاتمه الف بين قلوب المسلمين يا رب الف بين قلوب المسلمين يا رب الف بين قلوب المسلمين اللهم لا تفض هذا المجلس الا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجاره لا ت- لن تبور برحمتك يا رب العالمين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى امرنا وسد ديوننا وارحم غائبنا يا رب العالمين اشف مرضانا وارحم موتانا واهد شباب المسلمين وزوج شباب المسلمين وزوج نساء المسلمين ونجح طلاب المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار نسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في اعالي جنان الخلد اغث اخواننا في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان اللهم انهم جوع فاطعمهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم برحمتك يا رب العالمين اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك ارحمنا اذا دخل علينا ملك الموت وارحمنا اذا ما انقطع منا الصوت وارحمنا اذا ورنا تحت التراب وانصرف عنا الاهل والاحباب ولم يعد لنا سواك يا الله عبيدك سوانا كثير كثير وليس لنا رب سواك اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم احشرنا في الفردوس الأعلى مع النبي وأصحابه وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإعلان في هذا البرنامج الامتياز الإعلاني شركة الإعلانات المصرية جريدة الجمهورية تليفون رقم 25 78 11 16 أو رقم 012 77 81 915